بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين اقرا بنعمه المسيح المزمور رقم 30 من مزامير داود النبي أعظمك يا رب لأنك نشلتني ولم تشمت بي أعدائي يا رب إلهي استغي- استغثت بك فشفيتني يا رب أصعدت من الهاوية نفسي أحييتني من بين الهابطين في الجب رنموا للرب يا أتقياءه واحمدوا ذكر قدس- قدسه لأن للحظة غضبه حياة في رضاه عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنما وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد يا رب برضاك ثبتت لجبلي عزة حجبت وجهك فصرت مرتاعا إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع ما الفائدة من دمي إذا نزلت إلى الحفرة هل يحمدك التراب هل يخبر بحقك استمع يا رب وارحمني يا رب كن معينا لي حولت نوحي إلى رقص لي حللت مسحي ومنطقتني ومنطقتي فرحا لكي ترنم لك روحي ولا تسكت يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين كل سنة وانتم طيبين الأسبوع الجاي هيبتدي صوم نينوى أو صوم يونان معروف في كنيستنا وعشان كده حبيت النهاردة أتكلم وأتأمل وياكم في موضوع حلاوة صلاة المزامير حلاوة صلاة المزامير المزامير سفر له اعتبار خاص في الكتاب المقدس وآباء الكنيسة نظروا إلى هذا السفر أنه قنطرة بين الكتاب المقدس وبين الكنيسة المقدسة يعني لو تخيلنا كده الكتاب المقدس بكل أسفاره والكنيسة بكل تاريخها فالرباط اللي بيربط ما بينهم هو هذا السفر، سفر المزامير اللي حوالي نصها كتبها القديس داود النبي وده شخصية لا اعتبارها في العهد القديم والنصف الثاني كتبوها آه، أناس متنوعون كانوا آه، من اللي بينشدوا واللي بيرنموا سواء أفراد أو مجموعات والحقيقة سفر المزامير هو السفر الذي يقدم ويشرح حياة الإنسان بكل ما فيها من ضعف أو قوة يعني أي حياة إنسان فينا تشمل مراحل ضعف مراحل قوة مراحل نجاح مراحل فش- آه، فشل مراحل فرح آه، مراحل حزن كل هذه المشاعر الإنسانية على اختلافها ونوعيتها وشدتها موجودة جوه سفر المزامير وده السبب الرئيسي ان الكنيسه بتخليه هو آه، عمل كل يوم ده من ناحيه السفر لكن الشيء المهم ان سفر المزامير هو الكتاب الذي يمكن ان نسميه كتاب صلاه ما فيهوش غير صلاه وطبعا واضح لحضراتكم ان كلمة المزامير هي قطعة شعرية قيلت على المزمار حنت بالموسيقى وصارت أغنيات روحية وتقريبا السفر ده تقريبا ما نلاقيش فيه عقائد لاهوتية مشروحة بآيات كثيرة يمكن إليه آية كده في وسط مزمور ولا حاجة لكن ما نلاقي هو أساسه هو كتاب صلاة والذي يستخدم كتاب الصلاة كتاب المزامير يستطيع أن يجعل حياته كلها صلاة ويجعل حياته صلاة على ثلاث مستويات مستوى الفكر ومستوى القول ومستوى العمل أو الفعل يعني خلي فكرك فكرش غير في ربنا ويخلي أقوالك أو كلامك العادي كلام يمجد ربنا ويخلي أفعالك أو أعمالك كلها ترضي الله فيصير الإنسان بأبعاده الثلاثة ما يبقاش إنسان سطحي أو إنسان هامشي أو إنسان كده يعني كل ما يفتكر ربنا لا يصير إنسان في حضرة الله دائما هو القائل داود النبي جعلت الرب أمامي في كل حين هي ده سفر المزامير أنه عن يميني فلا تزعزع جعلت الرب أمامي فكرا أنا شايفه وقولا أحادثه أحاوره وأيضا أنه عن يميني اليمين يعني العمل زي ما يجي واحد يقول لواحد كده ايدك ويايا يعني ايدك ويايا تعالى اشتغل ويايا فيصير السفر بكل مجال مجالاته الخصبة زي إنسان داخل في مكان كبير حلو مليان خضرة مليان زهور حديقة كبيرة في متع روحية سفر المزامير هو أكبر سفر في الكتاب المقدس وفي داخل سفر المزامير كل المزامير اسمها مزمور واحد اتنين تلاتة إلا المزمور رقم 119 اسمه المزمور الكبير والمزمور الكبير مقسم إلى 22 قطعة وال 22 قطعة دول لأن الحروف الأبجدية العبرية 22 وكل قطعة مكونة من 8 آيات مزمور كبير قوي بنصليه في نص الليل في صلاة الخدمة الأولى فكل المزامير نستخدمها سواء آيات أو نستخدمها آيتين ثلاثة ويا بعض أو نستخدم المزمور كله زي في كتاب الأجبية سفر المزامير كان في التقليد الرهباني القديم ان هذا هو شغل الراهب مفيش حاجة تانية بيعملها غير انه بيفتح سفر المزامير قدامه ويجلس اليوم كله يقرأ هذا السفر من مزمور واحد لمزمور 150 أو 151 هذا هو عمل اليوم والمزامير لأنها متعددة المشاعر وأيضا متعددة الإشارات عن حياة السيد المسيح فجعلت آباء الكنيسة ياخدوا المزامير ويعملوها يعملوا لها كلاسيفيكيشن تقسيمات المزامير دي تناسب الوقت بتاع قيامة المسيح نحطها في باكر المزامير دي تناسب وقت حلول الروح القدس نحطها في الساعة الثالثة المزامير دي تناسب نهاية العمر النوم نحطها في النوم المزامير تناسب يوم الدينونة أو مجيء المسيح نحطها في نص الليل وهكذا صارت المزامير مختارات منها مش كل السفر حوالي 74 مزمور بس بيتاخدوا وبيتحطوا موزعين طول اليوم في كتاب نسميه الأجبية أجب باللغة القبطية معناها ساعة فبنسميها صلوات الساعات والكلمة اللي بنستخدمها في التعبير صلوات الساعات ده تعبير التعبير الدارج اللي بنستخدمه وبنعبر عن هذه الصلوات هذه الصلوات تفرد حياة السيد المسيح ومراحلها المختلفة على مدار اليوم فكأنك في صلوات المزامير بتعيش حياة المسيح وترافقه يوميا ولصلاة المزامير تعطينا أهم معنى وهو حياة المعية الإنسان الذي مع المسيح عايش وياه وتعالوا كده أعمل رحلة سريعة في تقسيمات صلوات الأجبية تبقى حاضرة قدامنا في باكر نصلي ونتذكر قيامة السيد المسيح كانت يوم الأحد فجرا باكرا فجر يوم الأحد ونبدأ اليوم بقيامة السيد المسيح لأنه المسيح القائم ونحن نقوم كل يوم والقيام هنا طلب للمعونة الإلهية قل يا رب يا رب كده أنت قمت وانتصرت ابتدي ويايا هذا اليوم بقيامة وبنصرة أو بانتصار الساعة الثالثة وهذه التسميات حسب التوقيت العبري لما نقول تالتة في الأجبية نقصد بيها الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت بتاعنا توقيتنا في مصر هنا هو تذكار لحلول الروح القدس يوم الخمسين وده بنطلب معونة الروح عشان نسلك بيه نبتدي بقى الساعة تسعة ناخد روح الله يعمل معنا ونعمل في مظلته وظلاله في الساعة السادسة وهي تقابل منتصف النهار وهي ساعة الصليب صلب السيد المسيح نقول كده يا من في اليوم السادس وفي وقت الساعة السادسة وطبعا لما نقول في اليوم السادس الساعة السادسة عقلنا على طول يروح ليوم خلقة الإنسان في اليوم السادس في هذا في هذا التوقيت اللي هو الساعة السادسة اللي هي 12 الظهر أطلب معونة المسيح المصلوب لكي ما يساعدنا في أن نتغلب وننتصر على أي شهوة من الشهوات ده منتصف النهار يعني الإنسان في قمة صحيانه ويقظته وانهماكه في العمل وبالتالي بتتولد في حياة الإنسان أفكار ومشاعر وشهوات ورغبات فنقول له اقتل أوجاعنا بآلامك الشافية يوم الساعة السادسة بتمثل أمامنا ساعة الصليب التاسعة اللي هي ثلاثة بعد الظهر اللي هي موت السيد المسيح على الصليب ونهاية الصوم الانقطاعي احنا دايما بنصوم لغاية الساعة الثالثة الساعة الثالثة بتوقيتنا يعني اللي هي بنسميها الساعة التاسعة بالتوقيت العبري اللي هي ثلاثة بعد الظهر اللي هي نهاية الصوم الانقطاعي أصومنا بتبتدي من منتصف الليل زي ما نعمل كده في يونان وتنتهي في الساعة الثالثة بعد الظهر وده بيمثل حوالي 60% من طول اليوم 15 ساعة والجزء الباقي من النهار حسب التقليد الكنسي بيبقى الطعام النباتي اللي نقدر نتناوله لغاية منتصف الليل الغروب اللي هي تقريبا الساعة خمسة خمسة العصر إنزال المسيح من على الصليب وفي هذا الوقت نقدم الشكر أن الله أحيانا إلى نهاية اليوم الساعة السادسة الساعة ستة مساء صلاة النوم اللي هي دفن السيد المسيح خلاص الغروب الشمس تم وده تذكار نهاية العمر العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة زي ما بنصلي في قطع النوم لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة نهاية الحياة يوم الدينونة ولو الإنسان عاش بهذه الصورة لا يمكن أن يخطئ أبدا لو عاش في هذه الشاعر في نصف الليل اللي هو من نص الليل لغاية الساعة 6 الصبح اللي هي فترة الليل يعني الكنيسة تقسمها إلى ثلاث خدمات كانوا زمان يسموها ثلاث هجعات هجع يعني ينام شوية ووقف يصلي بعد ريح شوية ووقف يصلي في أديورتنا وفي كنايسنا بنصلي الصلوات دي ورا بعضها على طول نصف الليل يمثل المجيء الثاني هو ذا العريس الختم الحقيقي يأتي في نصف الليل ويمثل أيضا السهر الروحي ويمثل أيضا الدينونة والوقوف أمام الله إذا عندما ترى كتاب الأجبية مش الحكاية إنه كتاب مقرر ولا إنه اسمه كتاب صلوات ده على الأصح هو كتاب حياة هو يساعدك لكيما تحيا حياة المسيح في حياتك شوف يومك يبقى غني ازاي شوف يومك يبقى يوم مليان ازاي وتكرار هذه الصلاة ليس مدعاه للملل تكرار هذه الصلاة حضور زي بالظبط ما بناكل كل يوم فيش واحد كده هيجي في يومه او يقعد شهر مش هاكل ما بيحصلش بل بالعكس ده هذا هو الغذاء الروحي اللي متاح للإنسان في كل يوم طيب هذه هي توزيعات المزامير ايه الفوائد اللي بنقدر ناخدها من صلوات الأجبية أو صلوات المزامير بصفة عامة أول فايدة لصلوات المزامير أنها تنقل روح الإنجيل للمصلي الجو بتاع الإنجيل جو الكتب المقدسة يصير الإنسان فيه كان واحد كده عايش في بيئة نقية كان واحد عايش في بيئة باللغة الطبية بيئة معقمة وده كلام السيد المسيح لما قال الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة فكأن الإنسان يأخذ جرعة جرعة من الروح أو جرعة من الحياة في فرق بين الحياة وفرق إن الواحد بيتنفس الكائنات الحية أيضا تتنفس دي عملية بيولوجية اكسجين وثاني اكسيد كربون دي عمليه بيولوجيه صرف لكن انسان يحيا حياته كانسان ويحيا حياته كما قصدها الله ده وضع تاني خالص فالاجبيه بالمزامير تنقل روح الانجيل جو الانجيل زي بالظبط كده لما تخش دير في وقت ما بيبقاش فيه زحمة بعد الظهر تخش كنيسة الدير كده تشعر برهبة وتشعر بوقار ما هو ده نتيجة الصلوات التي رفعت في هذه الكنيسة عبر مئات السنين فعملت جو دي أول فائدة الفائدة الثانية حياة معاشة مع المسيح لحظة بلحظة يعني تتحقق مسيحيتك من خلال صلواتك تصير عينك عين المسيح فكرك فكر المسيح ودنك ودن المسيح كلامك كلام المسيح ايدك ايد المسيح تصير مسيحيا وتتحقق فيك هذه الصفات مرة ورا مرة تحس كده كيانك كيان ينتمي ويرتقي ويرتفع مرة ورا مرة داود النبي في يوم من الأيام قال إيه قال ليت لي جناحا كالحمامة فأطير واستريح استريح عندك فوق ليت لي جناحا كالحمامة الحمامة دي رمز للروح القدس ورمز للنقاوة فأطير أبعد عن الأرض أبعد عن مشكلات متاعب ترابيات وأستريح الفايدة الثالثة لصلوات المزامير أن الممارسة الدائمة تعطي يقظة روحية خلي الواحد دايما منتبه دايما منتبه عارفين لما أحيانا الطبيب يذكر للمريض يقول له تاخد الدواء ده كل ست ساعات على سبيل المثال يعني فيحط في باله إن خد الساعة ستة الصبح يبقى لازم الساعة 12 يبقى واخد باله عشان الدواء يجيب الفعالية بتاعته والساعة ستة بعد الظهر وافرض كان بينام بدري ينام ويظبط منبهه أو جرس يصحيه على الساعة 12 بالليل لأن ده ميعاد فالممارسة المستمرة والاستمرارية تعطي للإنسان نوع من اليقظة الروحية يبقى واخد باله ياخد باله ما تخش في ودنه كلمة ملهاش لازمة واخد باله إن عينيه ما تشوفش حاجة ملهاش معنى واخد باله ان لسانه ما يطلعش كلمة غير لائقة ياخد باله وكل ده ليه كل ده علشان يوصل للإنسان إلى حالة من نقاوة القلب نقاوة القلب فكأن الوعي دهيت للمزامير على فكرة مش بتكلم ان اصلي المزامير كلها لو كان وقتي ما بيسمحش ده ممكن مزمور واحد يحفظ نقاوتك ويحفظ اليقظة عندك ممكن خالص المسيح مش بيدور على الكم مش الحكاية بالكم أبدا الحكاية بالروح وبالكيف فممارستك للمزامير ممارستك للأجل نسميها في الدير القانون الاسم لطيف قوي يقول لك أنا رايح أكمل قانوني قانون طبعا القانون ده ازاي اتكسر ده القانون ده حاجة مهمة حاجة بتنظم حياة الإنسان يقول لك أنا هكمل قانوني أنا خلصت القانون بتاعي خلص مزاميره بتاعت السواعي يعني الفايدة الرابعة في المزامير تعبر عن أعماق الإنسان يعني مثلا لما يجي يقول إيه يا رب إلهي استغثت بك فشفيتني أعظمك يا رب لأنك نشلتني خدتني كده ولم تشمت بي أعدائي ومشاعر كتيرة المزامير والصلاة في الأجبية تكشف أعماقنا ومشاعرنا المنظورة وغير المنظورة المعروفة وغير المعروفة أحيانا الإنسان يبقى في حالة غضب أو في حالة فرح أو في حالة ضيق أو حالة سعادة أو حالة كآبة أو حيرة مشاعر مشاعر كتيرة خالص أحيانا الإنسان يبقى فيه حالة حب مشاعر فياضة أو في حالة اشتياق أو في حالة خوف أو في حالة علامة استفهام جوه قلبه المزامير تساعدك في ضبط فكرك وفي ضبط غضبك وفي ضبط أهوائك أهوائك يعني رغباتك يعني المزامير تعدل الحال يعني سامحوني في تعبير أقول لك المزامير المزاج الإنسان تعدل الإنسان لو شت كده يمين ولا شمال ترجعه للطريق الصائبة المزامير معبرة وعايز أقول لكم هنا حاجة للمعرفة يعني العامة الكلام بين إنسان وإنسان ينقل الأفكار والفنون بين انسان وانسان تنقل المشاعر اقولها تاني دي الكلام واحد بيكلم ناس بينقل افكاره مدرس بيعلم طلبه بينقل افكاره اب كاهن في كنيسه بيدي عظه بينقل فكر كلام دراسه مذيع في الراديو بيكلم مستمعين مش شايفهم بينقل أفكار لكن المشاعر كيف تنقل ينقل مشاعره المشاعر يمكن نقلها من خلال نوعيات الفنون فمثلا قطعة شعر بتتكلم عن الحب بتتكلم عن الحزن بتتكلم عن الوطنية أخذ قطعة الشعر دي تنقل إلي مشاعر معينة ده ممكن قطعة الشعر أضيف عليها الموسيقى والموسيقى فن المزامير بالمثل المزامير قطع ملحنة منغمة طبعا في لغتها الأصلية اللغة العبرية وموزونة شعرا لكن في العربي أحيانا ما بتبقاش باين الوزن ده أو القافية لكن بصفة عامة المزامير تعبر عن نفسي تعبر عن إنسانيتي تعبر عما في داخلي اللي مش قادر أقوله أصلا مش أفكار دي مشاعر زي بالظبط مثلا احنا عرفنا ازاي ان القدماء المصريين كانوا عظماء مجرد كده مشوار لغاية الأقصر ونشوف المعابد والتماثيل الضخمة وإتقانها من خلال فن النحت اتنقل لنا قد ايه قدماء المصريين كانوا عظماء الفن ينقل المشاعر والشعور الفايدة الخامسة ودي فايدة مهمة جدا أن المزامير تقدس الوقت الليل والنهار أو على الأصح تقدس عمر الإنسان ما انت حياتك عبارة عن ايه نهار وليل فالمزامير لانها قطع صلوات دائمة مستمرة وبعد شوية بنحفظها تبقى سهلة جدا تبقى سهلة خالص انك ترتل المزمور والانجيل والقطع في سرك تبقى قاعد في وسط ناس والمزمور عمال في حالة هزيز في حالة حوار داخلي تقدس العمر وتجعل الانسان في الحضور الالهي دائما تطبيق الوصية صلوا كل حين ولا تملوا ازاي يا رب اكون بصلي وما بلش ده ممكن وانت واقفة في المطبخ بتعملي حاجة ممكن تصلي المزامير ممكن وانت راكب من مكان لمكان من البيت مثلا للعمل وقاعد في الصبح كده بتصلي المزامير خالص ده ممكن وانت طالع سلم تصلي المزامير وممكن في اوقات كثيره جدا فالمزامير هي قطع لكيما تقدس كل دقيقه كل ثانيه وتقدسك ليلا ونهارا عشان كده انا بتعجب لما يجي واحد يقول ايه هو لازم الاجبيه دي لازمه الاجبيه دي ايه هو انا عايز اصلي لوحدي صلي لوحدك محدش منعك عايز اصلي صلوات ارتجاليه صلي زي ما انت عايز بس المزامير قطع مختبره وقطع معاشه وعاشت عليها اجيال واجيال وضحى اناس الله القديسون الفايدة السادسة أن المزامير تحمي الإنسان من الفطور أو من الجفاف الفطور دي حالة أخف الفطور الروحي أو الجفاف الروحي أو في حالة أصعب اسمها الانحدار الروحي ما هو عاملة زي الأرض ابنى عنها المية تبتدي تنشف ابعد عنها المية والشمس تطلع فيها تنشف وتبتدي بقى الأرض تعيش فيها حشرات وعيش فيها كائنات ربما مضرة تعابين أي شيء يوم الإنسان كأنه يروي روحه نسمة الحياة التي اعطاها الله له وجعلته انسانا كانوا بيغذي بيغذي روحه كانه عنده صحه روحيه فالمزامير تستطيع ان تحمي وان تقي تقي يعني جانب من حروب الارواح الشريره من الخيالات من تبقى كده وتيجي في ذهنك فكره وحشه ما هو عدو الخير عمال يرمي افكار او فكره رديئه او لحظه وانت بتتقدم للتناول تلاقي راح مخك شاتت في حاجه بعيده فالمزامير تساعد الانسان كانه بياخد كده اللقاح والمصل اللي بيحميه من الروب او الفيروس بتاع مرض معين يحميه من الفطور اه ممكن مرة الاقي نفسي زهقان مش عارف اصلي ضجر المزامير تخليني انتبه وزي ما قلت لكم بنسميها في الدير قانون ولا بكسر قانون المزامير الفائدة السابعة أنها وسيلة مشاركة الصلاة مع كل الناس يعني لو قلت لكم دلوقتي يلا بينا نصلي المزامير قانون عارفين بنصلي كلنا ويا بعض مش كل واحد بيطلع بقى باللي في مزاجه او اللي في مخه فالمزامير نظام تعبدي فيه وقار وفيه صورة الكنيسة الواحدة المصلية صورة جميلة ده أحيانا نصلي المزامير كلنا بصورة جماعية مش مزامير فردية احيانا نصلي صلوات كنايس كتير تعمل كده نصلي صلوات المزامير كلها ويا بعض نور المزمور من الاعماق ربي كلنا بنصليه الانجيل نصليه ويا بعض القطع نقول ويا بعض ونعيش روح الصلاه فالمزامير تعطي وحدانيه وتجعل الانسان بيته مصلي لو كان كل اللي في البيت بيقفوا يصلوا بالجمال ده يبقى ده بيت مصلي ولو كانت كنيسة بتعمل كده دي كنيسة مصلية ولو كان في أفراد في خدمة أو في مجموعة عمل أو حاجة وموجودين حتى في أماكن مش واحدة عارفين كلنا بنقف نصلي الساعة تسعة مثلا ويا بعض أو الساعة تمانية فيعطي شكل من أشكال الوحدانية ده فوائد سبعة للمزامير يبقى شيئين أضفهم العسل لا يعرف طعم إلا من يتذوقه مهما شرحت لإنسان إيه هو العسل مش ممكن كلامي يوصل ويخليه يشعر إن قد إيه العسل ده حلو وجميل ومسكر مش ممكن الحاجة الوحيدة اللي يعرف إن ده عسل إنه ياخد ويدوق مش كده برضه فيش معنى غير كده ولذلك انا اقصد النهارده انك تاخد من المزامير وتدوق وانت بتدوق ان شاء الله مزمور واحد بتتذكر عبارة ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب ما أجمل الرب ما أحلى ما أشهى فلازم الواحد يدوق ويدوق المزامير بتنوعاتها ده ممكن تاخد سفر المزامير في الصوم اللي جاي وعليكم خير في الصوم الكبير اللي يبدأ بعد أسبوعين أو شوية تاخد المزامير ده دراسة وقراءة وحفظ وصلاة ممكن خالص تدريب روحي جميل ده أمر فلا يستطيع أحد أن يعرف حلاوة العسل ما لم يتذوقه مهما كان الشرح النظري الأمر الثاني عبارة قالها القديس ماري إسحاق وده أحد الآباء البرية اللي عاشوا في عمق الوصية قال كده جاهد أن تدخل حجرتك الداخلية فسوف ترى حجرة السماء هشرح جاهد أن تدخل حجرتك الداخلية اللي هي قلبك جاهد انك تدخل جوه قلبك احنا طول النهار عمالين ندخل الاوضه دي وندخل البيت ده وندخل الشغل ده ندخل الكنيسه دي طب تدخل قلبك امتى جاهد ان تدخل حجرتك الداخليه القلب ده بتاع ربنا بس وسوف ترى حجرة السماء حجرة السماء يعني الملكوت اللي قال عليها الكتاب سيد المسيح ها ملكوت الله داخلكم فكل ما تخش قلبك كل ما تتذوق الملكوت المزامير وسيلة فعالة جدا تساعدك أن تدخل إلى قلبك حجرتك الداخلية والمزامير تنقل لك المشاعر الروحية القوية جدا في حلاوة الملكوت وكل ما الطعم ده والمنظر ده يظهر قدامك وتحسه تشعره تهون عليك الأرض واللي فيها تهون عليك الأرض بأي حاجة فيها خالص وترجع تقول ويا داود النبي في مزمور 55 ليت لي جناحا كالحمامة فأطير سريح الصلوات ترفع الإنسان إلى السماء الأسبوع الجاي بنعمة المسيح هيبقى فيه قداسات يونان قداس يوم الاثنين هيصليه نيافة أنبا مكسيموس الأسقف العام ويوم الثلاث هصليه أنا ويوم الأربع نيافة أنبا يؤنس الأسقف العام أسقف الخدمات و... والفصح بقى هيبقى تاني يوم, يوم الخميس كل سنة وانتم طيبين